مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كنا نتكلم عن الإيمان وكنا نتكلم عن الأشياء التي تشجع الإيمان والأشياء التي تقف عائقا في طريق الإيمان وعايزين نكمل هذا الموضوع من ضمن الأشياء التي تعود الطريق إلى الإيمان هو وضع الأمور الإيمانية تحت مستوى العلم أو تحت المستوى العقلي الأمور الإيمانية أمور أعلى من العقل وأعلى من الفكر وأعلى من الخبرة العلمية هجيب لكم مثل بسيط لما حدثت معجزة العذراء البعض أراد أنه يفحصها علميا وياما سمعنا كلام ده البعض قال يمكن دي تكون طائرة ويمكن هو لا يعرف ما هي الأطباق الطائرة وما هي خواصها وازاي بتظهر وشكلها ايه سمع كلمة أطباق طائرة قال يمكن دي أطباق طائرة والبعض قال يمكن كشافات والكشافات دي بتيجي منين وتروح فين ومين اللي بيعملها واللي بيعملوا كشافات دول في السماء ويطلعوا نور دول تحت رقابة الدولة ولا مش تحت رقابة الدولة ولا معرفش ازاي هذا التفكير وبدأ كل واحد يحاول يجيب له رأس واللي يقول يمكن شياطين تصوروا المسألة وصلت بالمخ لحد فين صحيح ممكن الشيطان يظهر بهيئة ملاك نور لكن هل الشيطان يظهر بهيئة العذراء ويسجد أمام الصليب ويتسبب في إيمان عشرات الآلاف ومئات الآلاف ويجري المعجزات للناس ويعمل نهضة روحية في الوعظ والتعليم وفي الإيمان بل في الانضمام إلى المسيحية أيضا كدين هل معقول إن الشيطان يكون هدفه كده؟ لكن في بعض الناس لا يريدون أن يؤمنوا لا يريدون أن يؤمنوا ناس كلما يأتيهم الإيمان يرفضونه هؤلاء الناس يشبهون المثل الذي قاله أب الآباء إبراهيم لما الغني قال له ابعت لعازر يقول لأهلي ربما يؤمنوا قال له إبراهيم أب الآباء قال له ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون ولو قام واحد من الموتى لا يصدقون في ناس يرفضون الايمان لا يريدون ان يؤمنوا لا يريدون ان يؤمنوا الشخص الذي يريد ان يؤمن الشخص الذي يريد ان يؤمن بأبسط الأمور يؤمن بأبسط الأمور يؤمن أقل دليل بسيط له من الله يؤمن أما الشخص الذي لا يريد أن يؤمن فمهما حدثت المعجزات يرفض الإيمان أيضا لما ناخد أمثلة من الكتبة والفريسيين كانت بتحدث أمامهم معجزات ويرفضون الإيمان كذلك يعني المسيح يفتح عيني المولود أعمى حاجة ما حصلتش أبدا فيذهب الكتبة والفريسيون إلى المولود أعمى ده اللي شفي وأخذ بصرا ويقولوا له أنت ما تعرفش إن اللي شفاك ده رجل خاطئ خاطئ مع كل ده وخاطئ ناس يرفضون الإيمان فالقلب الرافض للإيمان مهما أعطيت له البراهين والأدلة لا يؤمن تلاقوا حوادث شفاء كثيرة واضحة جدا وإيد الله داخلة فيها والناس يرفضون الإيمان ويحاولوا بكافة الطرق بأساليب علمية أو شبه علمية أو لها شكلية علمية إنهم يحللوا الأمر بطريقة يرفض بها الإيمان لذلك الإيمان يحتاج إلى بساطة قلب الإيمان يحتاج إلى بساطة قلب ويحتاج إلى ناس عندهم استعداد داخلي للإيمان في ناس عندهم استعداد داخلي للإيمان مستعد أقل لمسة من الله يستجيب لها وفي إنسان تاني مهما عمل الله فلا يؤمن هؤلاء الذين لا يؤمنون مهما عمل الله تكون معجزات الله بالنسبة لهم دينونة عارفين يعني ايه معجزات الله بالنسبة لهم دينونة لأن السيد المسيح قال عن اليهود لو لم أعمل لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد من قبل ما كانت لهم خطية لكن لأني عملت هذه الأعمال بينهم فخطيتهم باقية أنا لا أدينهم ولكن الأعمال اللي أنا عملتها هي تدينهم في اليوم الأخير إذا كل معجزة بتحدث أمامنا لها جانبان جانب مفيد يدفعنا إلى الإيمان وجانب سلبي نأخذ به دينونة في اليوم الأخير إذا لم نصدق عشان كده السيد المسيح وجه الويل لكفر ناحوم وكفر صيدا بيت صيد قال انه لو حدث المعجزات اللي حدثت فيكم لو كانت حدثت في سدوم وعموره لتابتا في التراب والرماد لكن انتم حدثت المعجزات دي بينكم ولم تتوبوا فنحن يا اخوتي مدانون امام الله إذا كانت تحدث أمامنا كل هذه المعجزات ولا نؤمن ولا نصدق وتكون لنا القلوب القاسية التي ترفض عمل الله. يعني ظهور العذراء في هذا الجيل سيكون دينونة للذين لم يؤمنوا لأن حصلت قصتهم وما صدقوش. زي البلاد اللي المسيح عمل فيها معجزات والناس لم يصدقه الايمان لا يمكن ان الانسان يخطو بالطريقه العلميه المجرده لاننا بصراحه كامله لم نصل الى مستوى عالي في العلم لم ناخذ من العلم الا قليلا فين مستوانا العلمي كل العلم اللي وصل اليه العالم ما يقدرش يفسر معجزة واحدة أمام المعجزة يقف العقل طب هات لي واحد عالم من العلماء يفسر إن واحد مولود أعمى تحط له طين في عينيه ويبقى له عينين يفسرها إزاي دي؟ يفسرها إزاي؟ لو قعد يفسر فيها علميا هيلخبط لازم حاجة مستوى فوقيه ده مستوى فوق العلم هات مثلا عالم من العلماء مهما كبر يقول ان انسان مات بقاله اربعه ايام مثل العازر يقوم من الموت يفسرها علميا ازاي هيقف العقل عاجز عن الاجابه الا لو قال ان ده دجل او ابتدى يلخبط في الكلام فيه معجزات مش ممكن ابدا العلم يقدر يجيب فيها نتيجة الإيمان يحتاج إلى بساطة يحتاج إلى تصديق يحتاج إلى استعداد قلبي في الداخل زي إنسان عايز يصدق عايز يوصل لنتيجة ونحن نختلف في عقلياتنا وفي قلوبنا لذلك نختلف في إيماننا نحن نحتاج إن احنا نأخذ فضيلة البساطة لكي نصل إلى الإيمان إنسان يكون بسيط توما قال إن لم أضع إيدي موضع الجروح وموضع المسامير لا أصدق ده راجل بيستخدم الحس لكي يصل إلى الإيمان والإيمان مرتبة فوق مستوى الحس فوق مستوى الحواس الجسدية الإيمان مسألة روحية يصل الإنسان بالروح فوق مستوى الحواس توما أراد ينزلها لمستوى الحواس طبعا وضع مش سليم وأشفق عليه السيد المسيح من أجل ضعف إيمانه وقال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا إذا صار العقل البشري في المستوى العلمي فقط سينهار الإيمان في العالم أجمع حاليا في أوروبا يوجد حاجة اسمها new theology يعني اللاهوت الجديد يحاول انه يخضع الكتاب المقدس وحوادثه الى العلم البحت وبهذا الشكل بدا انحراف ديني وانهيار ديني مرعب وسط الناس وانكار لكثير من المعجزات او لكلها واعتبار بعض الاسفار المقدسه انها نوع من الميثولوجي يعني من الاساطير والناس بداوا ينهاروا لانهم بيحاولوا يحكموا العقل اكثر من الايمان والعلم اكثر من الايمان بينما الايمان مستوى عالي علشان كده أنا لما باستمرار بقول إن أنا ما بحبش الهجرة للخارج وببقى زعلان لما واحد بيهاجر ليس فقط من أجل المستوى الأخلاقي المنحط في الخارج وإنما أيضا من أجل مستوى الإيمان الضائع يعني ناس عايزين يحكموا عقلهم في كل شيء ما يقبله هذا العقل القاصر يخدوه وما لا يفهمه هذا العقل يرفضونه دينيا اذا كان جعلنا الدين متحوصل داخل الفهم البشري والمفروض ان الفهم البشري كله جهاله عند الله مستوانا العلمي كله يعتبر جهالة عند الله كل ذكاء العالم وكل علم العالم وكل فكر العالم ما يزال جهالة عند الله خذوا مثلا الكواكب والأفلاك أدي العالم كل مجهوده يقول أنا عايز أدرس القمر ولا عايز أدرس زحل ولا عطارد ولا أي نجمة من النجوم الله الذي في علمه ملايين الكواكب وملايين الملايين من الأجرام السماوية وهو الذي وضع قوانين الفلك العجيبة ويفهم كل حاجة فيها وفي وقت من الأوقات سيزيلها تماما ويخلق ما يشاء احنا علمنا بالنسبة له ايه يعني ايه علمنا احنا علمنا ان احنا بنعرف بعض المعلومات التافهه عن كوكب الارض اللي يعتبر واحد من ملايين ملايين الكواكب ومن المجرات التي لا تحصى ايه الحكايه دي احنا نعرف ايه احنا بالنسبه للكون ده كله نطلع ايه الكرة الأرضية بتاعتنا دي بكل ما فيها من علماء تطلع إيه؟ ده أنا لو أديكوا شوية معلومات عن الفلك ت- تنذهلوا ده إحنا لا شيء لا شيء إحنا بالنسبة للفلك ده زي حبة رمل نطلع إيه إحنا؟ فبلاش هذه الكبرياء لأن قطعا وراء عدم الإيمان توجد كبرياء داخل النفس الكبرياء دي عايزه ربنا تحطه كده تحت ميكروسكوب وتشوفه يطلع ايه ربنا وتستوعبه بعقلك الضيق المحدود والله غير المحدود لا يمكن ان يسعه عقلك المحدود واعمال الله التي لا تحد لا يمكن فكرنا القاصر يصل إليه لكي نصل إلى الإيمان نحتاج إلى بساطة ونحتاج إلى اتضاع تواضع في القلب من الداخل ينسكب فيه الإنسان أمام الله ويقول له يا رب أحكامك فوق فهمي وأعمالك فوق معرفتي وانا كل علمي هو جهاله عندك وكل ذكائي هو غباء قدامك وانا اخذ منك عن طريق التسليم ولا اخذ عن طريق الفحص لان الفحص الكثير يولد شكا مين يصدق ان الثلاثه فتيه كانوا في اتول النار ولا يحترقون دي تفهمها بالعقل ازاي مين يفهمها بالعقل يبقى عنده حاجه من حاجتين اما يؤمن بيها كشيء فوق العقل لا اما يرفض الكتاب المقدس ويبقى ابتدى يضل نحن نحتاج ان نتواضع تحت يد الله القوي ونشعر ان احنا جهله وان احنا ما نعرفش حاجه وإن حكمة ربنا فوق مستوانا لابد أن يكون لنا إيمان الأطفال إيمان الأطفال في تصديقهم وفي عمق إيمانهم الذي لا يقبل الشك الولد الصغير زي ما تقول له يصدق في ثقة كاملة كل ما يكبر كل ما العقل يشتغل فيقف الايمان الانسان الكامل هو الذي يكبر عقله ويظل ايمانه كبيرا شاعر ان العقل لا يتعارض مع الايمان وانما الايمان مستوى واسع العقل يخش جواه ويترك مجالا لغيره اذا دخل الشك والفحص والاسلوب العلمي البحث في الحقائق الايمانيه كان الانسان معرضا للانهيار احنا مش بس عايزين نصل الى الايمان انما عايزين نصل ايضا الى الايمان القوي الى النمو في الايمان الى عباره عظيم هو ايمانك التي قالها السيد المسيح من ضمن الاسباب ايضا التي تساعد على الايمان معاشره الاشخاص المؤمنين ومن ضمن الاشياء التي تزعزع الايمان معاشره الاشخاص الشكاكين اذا عاشرت اشخاص يشكون في كل شيء هتتعلم منهم الشك ويبتدي ايمانك يتزعزع واذا عاشرت قوما عندهم ايمان ممكن ان يدخلوا الايمان الى قلبك الانسان بيتاثر بالمعاشرات هات عشره طيبه قدوه صالحه من الناس المؤمنين تعيش معاهم هتتعلم منهم الايمان تكون مثلا موجود وحدثت كارثة أو مصيبة في نظرك وتعبان ومضطرب خالص وتيجي لواحد تقول له ما درتش حصل وحصل وحصل يقول لك ما تزعلش ما تزعلش كله للخير كله الخير تقول له ازاي دي الدنيا بتتقلب يقول لك ولا ولا يحصل حاجه استنى شويه كده تلاقي الامور بقت عال العال يقول لك مش ممكن دي الدنيا خربانه قول له ابدا ابدا ابدا هي هتنتهي على الخير بس روق شويه هذا الشعور بالايمان هيتسرب منه اليك وتبص تلاقي نفسك بدا قلبك يطمئن لأنك عاشرت أشخاصا مؤمنين العكس صحيح العكس صحيح تكون أنت إنسان وحصلت حادثة وخدتها ببساطة وقلت ربنا يدبر ما فيه الخير ويقابلك واحد يقول لك إيه أنت مش حاسس ولا إيه أنت مش عارف الحكاية دي نتيجتها إيه دي هتعمل وتعمل وتعمل يدخل الخوف إلى قلبك ويدخل الشك الى قلبك ويبدد ايمانك عاشروا الناس المؤمنين كلما وجدتم انسانا بسيط القلب بسيط الايمان اغترفوا شيئا من الكنوز التي في قلبه لان البساطه عباره عن كنز كبير يا ريت الواحد يصل اليه البساطة والتصديق والهدوء الشخص البسيط شخص لعله لم يأكل بعد من شجرة معرفة الخير والشر ده شخص بسيط لم يقطف كثيرا من هذا الثمر لكن الشخص اللي بيفحص كثير بيتعب نفسه عيشوا في بساطة في بساطة الإيمان في هدوء القلب في بساطة الإيمان في هدوء القلب في محبة الله التي تصدق كل شيء وتثق بالله ثقة عمياء تثق بالله ثقة عمياء لا تعرف فحصا ولا درسا ولا أي شيء من هذا النوع كالطفل كما قلت لكم وإذا نلتم هذا الإيمان البسيط حاولوا انكم تنموا فيه يا ريت كل واحد في كل يوم الصبح يصلي صلاة من أجل إيمانه يصلي ويقول اعطني يا رب أن أؤمن بك الإيمان كله اعطيني يا رب أني أؤمن بك الإيمان كله اعطيني أن أنا أحبك وأصدقك اشعرني بان عقليتي تافهه الى جوار احكامك انا يا رب اؤمن انك تعمل معي خيرا سواء انا ادركت هذا الخير ام لم ادركه انا يا رب واثق بحكمتك انا يا رب واثق بمحبتك انا يا رب واثق بمعجزاتك أنا أعرف إنك قادر على كل شيء وإنك صانع للخيرات وإنك فوق ما أتصور وفوق ما أفتكر أنا أشكرك يا رب على أعمالك معايا حاول إنك باستمرار تبقى بالشكل ده حاول إن كل شيء يحدث أمامك تأخذه بالإيمان لكي يزيد إيمانك خلي كل الامور تزود ايمانك ما تخليش حتى ابدا تضعف ايمانك الشخص القوي الايمان لا يتزعزع مهما حصل مهما حصل شوف مهما حصل انا هجيب لكم مثل بسيط خدوا واحد زي اسحاق ابن واثق بابيه ابراهيم وبمحبته وبعدين أبوه إبراهيم أخذه وعمل المذبح وحط الحطب وأمسك السكين هل إسحاق فقد إيمانه في محبة أبيه؟ مستحيل مستحيل يكون إسحاق فقد إيمانه في محبة أبيه أنا لا أتصور إن إسحاق كان بيبص لأبوه في رعب مستحيل مستحيل إنه كان بيبص لأبوه في رعب شاعر إن أبوه هو أبوه ومستحيل هيعمل له حاجة هكذا يكون الإيمان أتذكر قصة حكاها لي أحد الأشخاص قديما قديما من زمان بيقولوا إن في راجل أب جاله واحد من الناس وقال له اسمع انت ابنك بيدبر مؤامرة هيجي يقتلك بيها قال له ابني يقتلني مستحيل قال له ابنك هيجي يقتلك الليلة دي في مؤامرة ساعة كذا بالليل فذهب هذا الرجل إلى بيته ونام نوما عميقا ولم يحترس فات عليه صاحبه قال له عملت ايه امبارح؟ قال له نمت نوم عميق قال له ليه؟ قال له شوف لو هذا الولد ابني يبقى مش هيقدر يقتلني ولو قتلني يبقى هو مش ابني ويبقى احسن لي ان انا اتخلص من حياتي لانه مستحيل ان اصدق ان ابني هيقتلني ده هذا الرجل نام نوما عميقا وشاعر ان ابنه مستحيل هيعمل له كده حتى لو مسك السكينة وقرب ليها تروح واقعة من ايده ده ايمان ايمان الواثق المطمئن فانا اؤمن ان الله الذي خلقني كله حب وكله حنان وكله عطف ومش ممكن ابدا هيعمل معايا الا الحنان والعطف المسيح اراد ان يدخل هذه الحقيقه الى قلوبنا قال مين فيكم ابنه طلب منه خبز يعطيه حجر أو طلب منه سمك يعطيه حية فإذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة فكم بالأولى أبوكم الذي في السماوات فإحنا نؤمن إن الله موجود وبيعطي عطايا صالحة ونطمئن إلى عطايا الله ونثق به ونجعل حياتنا كلها شكرا لله وكلها ثقة بالله كل حادث يقوي إيماننا في الله أنا أريد أن أكتفي بالكلام عن الإيمان وأفضل الصلاة إن إحنا نأخذ أيضا بعض المزامير تفضلوا صلاة